القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إنه في هذه الأيام هو السؤال الأهم كيف حال قلبك إخوتي لأني أحبكم في الله أود أن أسألك هل قلبك رطب بذكر الله هل يرطب بذكر الله بالله عليك أنا أسألك وأجبني أريد منك جوابا هل تجد قلبك ممتلئا بحب الله مشغولا به ليلك ونهارك أخي وبني وحبيبي في الله هل أنت تجد في قلبك الأنس بالله وحب الخلوة به هل ذاق قلبك حلاوة الإيمان فأنت متشبث به أخي لا تضيع نفسك أين قلبك يا عبد الله أتراه هناك ساجدا أم أنه تاه في أودية الدنيا هل في قلبك حب يشغلك عن الله هل في قلبك شهوة تستحي من أن يراها الناس ولا تستحي من اطلاع الله أخي ما تعلق قلبه ما تعلق قلبك في هذه الأيام أخي ماذا ترى ماذا ترى في افتقار قلبك وفقر قلبك إلى ما يفتقر وعما يبحث ما الذي يسعده ما الذي يؤلمه ما الذي يفتقده اخوتي يقول ربي واحق القول قول ربي ولقد زرانا لجهنم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون أين قلبك يا عبد الله إخوتي لقد عاشت الأمة سنة ما أمرها من سنة تشتتت فيها القلوب واختلفت وانشغلت فيها القلوب وتاهت وقست فيها القلوب وضاعت ونسي الناس الله قل لا إله إلا الله أين الله على خريطة اهتماماتك أين الله في زحمة مشاغلك أين الله أين الله صار هم الناس اليوم إما الكلام أو متابعة الكلام بغير ذكر لله ونحن في لحظة ما أحوجنا إلى الله اخوتي اننا بحاجه الى ان نتوب اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا حاجة أن نتوب ومن أهم ما نتوب منه معاصي القلوب نحن نتكلم في سلسلة اسمها قصة القلوب ذكرنا أن القلب يضيع والسؤال المشهور بين الإخوة جميعا أنني أجد نفسي أحيانا متحمسا مقبلا عاملا وأحيانا أجد نفسي أتساقط وأقع وأضيع ونحن نقول أنها ليست أحيانا إن الضياع قصة إن الضياع قصة طويلة وخصوصا في قضية القلوب تأتي على ثلاث وثلاثين مرحلة ضياع القلوب يأتي على ثلاث وثلاثين مرحلة إخوتي نحن أصحاب عقيدة ومن عقيدتك أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الشاهد أنك لم تظلم أنت الظالم تظلم نفسك وتضيعها بسبب غفلتك عنها تبدأ مرحلة ضياع القلب بصغو القلوب الصغو الانحراف يبدأ القلب ينحرف ما أسباب انحراف القلب إن انحرافك بيبدأ إن قلبك يبدأ يميل يميل قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون بداية الانحراف انك تسمع شياطين الانس والجن قاعد حضرتك قدام التلفزيون وبتسمع برامج الكلام وانتشر اليوم مرض الكلام الكلامولوجيا كلام كلام كلام كلام كلام انت تسمع وهذا الكلام يفسد قلبك أليس قد قال رسول الله آه أنا من الأول خالص وأنا عايز أسأل الناس بتوع ميت غمر بيصلوا على النبي ولا لا يعني انتوا بتصلوا على النبي ولا لا آه يعني هو في حد قال لكم في الجامع ده ما تصلوش على النبي ردوا علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عم الحاج السني اللي قاعد هناك ده أنا شايفه ما صلاش على النبي هو أنت ما تتلفتش أنا شايفك أيوة أنا قصدي أنت آه صلي على سيدك النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك اوعى تفكر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مش عارف الكلام اللي بيقوله ده صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه كنا بنقول ايه الكلام اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة قسوة للقلب وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي والحديث صحيح انتبه قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله انك انت قاعد قدام التلفزيون اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب قاعد قدام التلفزيون وجبت قناة الناس وجبت قناة الرحمة ورحت قالب على الجزيرة رحت قالب على قناة مش عارف ايه عشان تتفرج على برنامج برنامج حواري هي دي القاسية قلوبهم من من ذكر الله يعني عن مين هنا بمعنى عن اللي هي ربنا قال قال جل جلاله سبحانه الملك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرفش قوي وي- وي- ويفوق وعينيه تفنجل وهو بيسمع كلام الدنيا وكلام السياسة و- وكلام الأحزاب وكلام الانتخابات وكلام ال- ها ال- المظاهرات وكلام الميادين وكلام ال ال- ال- و- يس- اه يفرفش وينتبه ويفوق وساعة ما نيجي عند الكلام في الدين ينام ويتكلم في التليفون ويقوم يدخل الحمام ويلاعب العيال ويهزر مع مراته فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اخوتي إن قصة القلوب تبدأ من هذا الميل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى تصغى يعني ايه تميل تصغى يعني ايه يا عم الحاج تميل تميل تميل تميل دخلت هر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فايه فأصغى لها الإناء أصغى لها الإناء يعني ايه ميلهولها عشان تشرب يبقى صغوا القلوب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم يعني مالت إلى الله ده معنى كلمة حنيفا مسلما الصغ اللي هي بس الصغو الثاني بقى العج... ال- ال- الأصلي حنيفا يعني مائلا أقم وجهك للدين إيه حنيفا إنك أنت تبقى ميل جهة ربنا ما أنتش موسطنها بين الدين والدنيا لا دايما مايل لربنا عشان كده ربنا خلق لك قلبك ها مايل في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين لأن ده الأصل إنك أنت تبقى مائل مع الحق مائل مع الدين لذلك قلنا إن اللي بيوسطنها وبيرضي جميع الأطراف يبقى منافق لا ده أنا متحيز للدين مائل جهة الدين متعصب للدين الشاهد أول مرحلة من مراحل ضياع القلب أن يميل قلبك من كتر سماعك على الشبهات على الشريعة بدأت أنت تميل بعد ما كنت بتقول تحكيم الشريعة بدأت تميل وتقول بالتدرج بالتدرج بالتدرج هو ده بداية الخي... قصدي بداية الميل بداية الميل صغو القلوب إذا صغى القلب يعني مال مال مع الباطل من كتر السماع الشبهات من كتر رؤية الشهوات بدأ القلب إيه يميل إذا صغى القلب ولم يعتدل صار القلب آثما القلب الآثم قال الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يكتم إيه الشهادة شهادة إيه ملناش علاقة بال... ب- ب- بالواقع الأليم احنا بنتكلم بقى عن الشهادة شهادة المسلم لهذا الدين شهادة المسلم لدين الإسلام إما أن تكون صادقا أمينا خلوقا فتكون شهادتك لما الناس يفو- يشوفوك يقولوا ايه ما شاء الله هو ده الدين هم دول المسلمين هم دول الملتزمين هم دول المتدينين يا اما تكون شهاده باطل وزور ضد الاسلام انك تبقى نصاب تبقى حرامي تبقى كذاب تبقى بتخلف المواعيد تبقى بتخون تبقى عملك مش متقن فالناس شوف السنية شوف المسلمين تبقى شهادة زور ضد الإسلام العاصي كتم الشهادة للإسلام عشان كده فإنه آثم آثم قلبه وأخطر شيء في الدنيا يا ابني أن تحمل بين جنبيك قلبا آثما آثم اسم فاعل آثم يعني متعمد الاسم آثم يعني يح- يأسم وهو يعلم ومثل هذا لا يتاب عليه قال ربي وأحق القول قول ربي إنما التوبة على الله إن يا ابني ده اسمك ايه يا دي أبو تليفون أحمر أنت اسمك ايه عاطف ربنا يهديك يا عاطف يتوب عليك قول امين انت بتحلق دقنك ليه خايف من امن الدوله ها امال بتحلق دقنك ليه قول مش هحلق تاني وعد مش هتحلق تاني خلاص وعد طب احلف لا لا لا لازم خلاص اعفيها حرام حلق اللحيه حرام خلاص اتفقنا طب احلف يا توب بقى يا قول تبت الى الله خلاص مش هتحلقها تاني وعد والله خلاص حلف اللهم تقبل يا رب اللهم اهد المسلمين اللهم تب على كل عاصم مسلم واخد بالك يا دي عاطف بكره تلتحي بقى يقولوا لك يا عم الشيخ عاطف صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى زيد صلى على النبي اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن إذا اتصلت بها ما بقت إنما لما تشوف إنما تفيد الحصر والقصر يعني إيه يعني لما ربنا يقول واخد بالك يا دي عاطف ها إنما التوبة على الله يعني ما فيش توبة من ربنا إلا إنما التوبة على الله لمين للذين يعملون السوء بجهالة يعني الراجل ده عرف دلوقتي ان الرسول اعفوا قال اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الثلاث احاديث في صحيح البخاري وارجوا اللحى هو عارف اهو ان اللحيه فرض واللي بيحلقها اثم ومع ذلك يروح يجيب مكنه ويجلط في دقنه هو يعصي وهو يعلم ده الإصرار اسمه الإصرار الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة المعصية دي مشكلتها حلق اللحية والسجاير مشكلتهم الإصرار عشان كده تلاقيه الراجل ده راجل طيب الواد عاطف ده طيب أرجو أن يكون إن شاء الله راجل طيب ويسجد يقول يا رب اغفر لي يا رب بس أنا هعصيك بعد ما تغفر لي ما هو عنده عدة حلاقة في البيت هي دي المشكلة حاطط في جيبه علبة سجاير 20 علب 20 سيجارة وبيقول ايه يا رب اغفر لي يا رب يا رب توب عليا بس انا هعصيك بعد ما تتوب عليا يتوب عليه مستحيل عشان كده احنا قلنا في حرب التدخين ان ان المدخن لا يستجاب دعاؤه لو واحد جايب موس وقاعد يقطع في جسمه كده ويقول يا رب اديني الصحة يا رب يديله الصحة واحد قاعد يطلع من جيبه ورقة بعشرين جنيه ويولع فيها ويولع العشرين جنيه التانية منها ويولع يا رب وسع عليا واديني فلوس يا رب يديله فلوس ما ينفعش هذا هذا كلام هو ده حال المصر هو ده حال القلب ها الآثم العاصي في الحقيقة المتمرد على الله هو القلب اللهم اهد قلوبنا يا رب عشان كده ربك جل جلاله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه القلب الآثم له معاص كثيرة القلب الآثم بقى اوعى تفكر يا إخواني أنا بحبكم في الله عارفين اخطر حاجة في الدنيا ايه ان انت بتتعامل مع ربنا وانت لا تعرفه او انت تتناسى ما تعرفه عن الله انت متأكد ان ربنا شايف قلبك يرى رأسك وعقلك وضميرك يعلم ما سيكون ومع ذلك أنت متجاهل لهذا الأمر وتخادع الله عشان كده بقول إيه إنك لما تشوف واحد مدخن ولا تشوف واحد آه، بيتفرج على أفلام وحشة في التلفزيون ولا تشوف واحد بيكذب أو تشوف واحد بياكل حرام بيسرق أو بينصب أو أو إلى آخره لما تشوف واحد بيعمل م- معصية وهو مصر عليها إياك إنك تظن إن دي المعصية الوحيدة في حياته لا لا لا لا لا لا ده وراه مشاكل قلبية اللهم أصلح قلوبنا يا رب هي دي المشكلة المشكلة في قلبك مش المشكلة في عينيك النظر للنساء المتبرجات مش دي المشكلة المشكلة في قلبك في معاصي قلبية موجودة اللي بيقول أنا عايز أتوب أنا نفسي أتوب من عندي مشكلة ك- كل ما أتوب أرجع لها تاني المشكلة مش في المشكلة الظاهرة دي الظاهرة اللي ظاهرة دي عرض ع- دايما أقول لما يبقى ولد رب اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب عنده شوية سخن سخن جسمه سخن المشكلة مش في السخونة المشكلة في ايه ايه اللي سبب السخونة دي يعني اللي بيبص للنساء في الشارع ولا مدمن فرجة في التلفزيون ولا في النت ده ديك أثر لمشكلة قلبية أثر لمعصية قلبية ده عرض لو أصلح معصية قلبه لصرف الله عنه اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين لذلك أنا عايز بسرعة أرص رصة معاصي القلوب كده مر... خبطة واحدة وانتوا طبعا فاهمين كل حاجة معاصي القلوب الشك والشرك والكفر معاصي القلوب الغرور بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله معاصي القلوب احتقار الذنوب من معاصي القلوب التسويف التسويف بالتوبة معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار الإصرار على المعاصي من معاصي القلوب التيه والخيلاء والعجب من معاصي القلوب الرياء والنفاق والتفاخر وحب الزينه والمباهاة بالدنيا من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة والذل للمؤمنين والخضوع للحق من معاصي القلوب النكث والخيانة والغدر والحسد والغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء والتجسس وسوء الظن وإضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب بالهوى والبغض بالهوى والإعطاء بالهوى والمنع بالهوى من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب الأماني والحرص والطمع والطيرة من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بالدنيا والشهوة من معاصي القلوب استقلال رزق الله واحتقار نعمة الله عليك من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعة والغفلة عن الله واحتقار المصيبة في الدين من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والأسف على فوات أهوائها والمسرة بموافقة شهواتها من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله فيك من معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك هذه بعض معاصي القلوب لو قلبنا في قلبك نلاقي كم مرض من دول كم معصية من دول الواحدة منهم تودي جهنم كل لسه بنقول دلوقتي أن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح بمعنى قلنا ان الكبر اعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر الدليل بدليل ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فمعاصي القلوب أخطر أخطر جدا من معاصي الأبدان ولذلك معاصي الجوارح هذه إنما هي أثر لمعاصي القلوب ما احنا قلنا إن من معاصي القلوب علمك بخبث قلبك انت حاسس ان في في قلبك حتة شهوة لا يرضاها الله حاسس ان في في قلبك حتة خيانة لا يقبلها الله وانت عارف ان ربنا شايفها وانت ساكت مش عايز تتوب منها ولا تطهر كنت لسه بقول له كده ان مهما حاولنا ننقذك لا يمكن ليه لسبب واحد بس انك لا تريد ذلك انت مش عايز تنجو في بعض الناس كده عاصي وعاجبه اللي هو فيه وسيء فيها وناسي ولا يعلم ان الله بالمرصاد ان ربك لبالمرصاد قال الله فلا تعجل عليهم انما ها نعد لهم عدا آخر العدد سينزل بك البطش سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ها إن كيدي متين على كيفك وعلى مزاجك وبراحتك واعمل اللي انت عايزه قال الله افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم بس انا قلت لك واعمل اللي انت عايزه اعملوا ما شئتم الاخطر بعديها ها إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم وأنا شايفكم اعملوا ما شئتم وهحاسبكم اعملوا ما شئتم وعقوبتي تنتظركم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لذلك انتبه إلى أن معاصي القلوب هذه معصيتك القلبية ليست بمنأى عن الله أنا أرى ظاهرك ويرضيني كلامك أنت تقدر تضحك علي وتخدعني وتمكر بي وصدقك لكن مش هتقدر تمكر على الله ايه يا عم الشيخ حسن في ايه الشيخ مجدي اهلا وسهلا بالشيخ تشرف تشرف علي ده يقعد على راسي بس الكلام بتاعنا ده كلام الغلابة اخوتي احذروا معاصي القلوب فإن هذه المعاصي إذا غفل الإنسان عنها ولم يتب منها ولم يطهرها فإنها تتفشى وتنتشر وتزيد احنا قلنا أول مرحلة من مراحل الضياع صغو القلوب ولتصغى إليه أفئدته الذين لا يؤمنون بالآخرة وقلنا علاج صغو القلوب اللي هو الميل إلى الباطل أول حاجة ألا تسمع قال الله فذرهم وما يفترون تاني حاجة تعميق الإيمان بالآخرة أن يزيد إيمانك بالآخرة تعميق الإيمان بالآخرة وانت بتقول أنا مؤمن بالآخرة كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله يقال لأحدهم أمؤمن أنت بيوم الحساب فيقول نعم وكذب ورب الكعبة إنما دين أحدهم لحقة على لسانه ده كلام يا عم ده كلامه خلاص الإيمان بالآخرة أنك ستموت وستحاسب افتكر انا لما كنت هنا انا في مسجد عمر بن الخطاب من 21 وعش... عمر بن عبد العزيز اه من 21 سنه كنت انت فين ساعتها يا انت قلت كانت كان درس متى تحب ان تموت تحب تموت امتى يا عم الشيخ حسن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا تحب تموت إمتى هي دي تعميق الإيمان بالآخرة أن تستعد صدق الاستعداد للقاء الله كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك أنا بقول إن بعض الشباب النهاردة بيحسبها هو عنده 25 سنة يقول يعني قدامي 20 25 سنة كمان وأنا بقول له هي ما تتحسبش كده أنت لا تدري الموت يأتي بغتة ومش قضية السن ولا المرض ولا الصحة ليست بهذا تقاس هذا قدر فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تعميق الإيمان بالآخرة أنك ستحاسب ومقياس الحساب الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تعميق الإيمان بالآخرة هو الذي يجعلك في كل ذرة في حياتك تقف هل هذا يدخل الجنة أم يدخل النار كل ذرة في حياتك كده لذلك هذه المعاصي وكتير بنقول الكلام ده ان بعض الناس يقول يا شيخ انت عمال تقول في عقوبات على المعاصي عقوبات على المعاصي وانا بدخن بقالي عشرين سنة وربنا ما عاقبنيش وصحتي زي الفل قول له انت مش دريان ده السيجارة التانية عقوبة على السيجارة الأولانية ولو أنك لا تعاقب لتبت العقوبات تنزل على القلوب لذلك ذكر ابن القيم في كتاب الدواء في كتاب الداء والدواء من عقوبات الله جل جلاله التي تنزل على القلوب واحد حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور أخطر الجهل الجهل بالله ومعلش لما أجي أتكلم عن العلم وفضيلة الشيخ أبو عمير موجود بينا الواحد هي هيحجم عن كثير من الكلام لكن عايز أقول إيه إيه العلم اللي أنت محتاجه ينجيك من جهنم ايه الفايدة انك انت درست اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي وبتزني احنا قلنا من معاصي القلوب زنا القلب او يزني القلب نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى هذا زنا القلب انك انت لو شفت واحدة واشتهيت زنا زنا قلبك والقلب يهوى ويتمنى زنا ما الذي يفيد أن درست وفقهت وتعلمت وشهادة وإجازة وكل ده وأنت تكذب ماذا فعل معك العلم وأنت متكبر مغرور معجب بنفسك ماذا ينفعك العلم إن ذهبت إلى جهنم بعملك لذلك ابن القيم يقول أن العلم علمان أن الجهل جهلان جهل العلم وجهل العمل جهل العمل لابد لكل سائر في طريق من قوتين قوة علمية وقوة عملية فإذا طغت القوة العلمية على القوة العملية فهذا هو النفاق وإذا طغت القوة العملية على القوة العم العلمية فهذا هو الابتداع بمعنى لو عنده علم وما بيعملش بيه نفاق لو عنده عمل بدون علم يبتدع يقع في البدعة لابد من تناسب بين القوتين العلمية والعملية لذلك يطفأ نور العلم في القلب بسبب المعصية اثنين وحشه يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا يقارنها شيء في الدنيا قط قلت لك أنا من زمان أحيانا تحس كده تقول أنا حاسس إن أنا مخنوق متضايق قرفان مهموم ونقول لك مالك مش عارف يعني ايه مش عارف ما متضايق انا حاسس كأن في حاجة طبقة على صدري هنا مش قادر اتنفس مالك يقول انا مش عايز حد يقول لي مالك محدش له دعوه بيا طب ما تيجي نروح للدكتور ما عنديش حاجه طب مزنوق في قرشين لا لا لا الموضوع مش موضوع فلوس خالص طب حد مزعلك ما حدش مزعلني امال مالك اكتر حاجه بتضايقني في الدنيا كلمه مالك دي اسمها ايه دي اسمها الوحشه وحشه تقع في القلب بين العبد وبين الله سببها الذنوب والمعاصي وانا قلت لك يا عم الشيخ يا مولانا يا سيدنا يا أستاذ اللي يقول أنا ماليش معاصي فهذا أكبر معاصي اللي يقول ماليش ذنوب فهذا أكبر ذنوبه اللي يقول ما عنديش خطايا فدي أكبر خطاياه مغرور معجب راضي عن نفسه شايف نفسه عشان كده ابن القيم في كتاب الفوائد قال لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي بل قبل علم أنه لله ومن الله وبالله أنت مين؟ العبد المذنب الفقير هذه الوحشة لما تقع في قلبه بينه وبين الله تبدأ إذا لم يعالجها تتسع فتقع بينه وبين أقرب الناس إليه يبقى حاسس إنه مش طايق يشوف مراته مش عايز يشوف عياله سيبوني لوحدي الوحشة دي ابن القيم في كتاب الداء والدواء يقول ايه وحشة قاتلة ممكن يموت فيها تقتله وإذا كنت قد أوحشتك الذنوب فتب منها واستأنسي بس مش مطلوب منك انك تتوب تقبل على الله جل جلاله وتستشعر الأنس بالله ثلاثة ظلمة يجدها العاصي في قلبه كما يحس بظلمة الليل البهيم أربعة المعاصي توهن القلب بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية المعاصي بتطع في القلب تلاقيه دايما مرعوب خايف تحط ايدك عليه كده يتنفض مالك خايف من ايه فاكرين شريط القلق بتاع زمان ها يقول لك قلقان من ايه اكيد عامل عامله اكيد وراك مصيبه هو ده اللي قلقان اما اللي مع ربنا يبقى ايه طمن وتطمئن قلوبهم بذكر الله المعاصي تضعف القلب عن ارادته إرادة القلب يا إخوة قلنا في خطبة اسمها كشف مستعجل إن الراجل اللي بيقول أنا نفسي أقوم الليل بس ما بقومش نفسي أحفظ القرآن بس مش حافظ نفسي أبطل السجاير بس مش قادر أبطلها أنا نفسي أقوم الفجر بس بقوم يوم وأنام اتنين أنا نفسي أتعلم العلم أنا نفسي نفسي نفسي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا و... ويلهيهم الأمل عايش على أمل أنه يحفظ القرآن عايش على أمل أنه يبطل معاصي وذنوب عايش على الأمل ده وبيتلهى بالأمل قل أنا إن شاء الله هبقى كويس أنا بإذن الله تعالى أنا ناوي أنا ناوي قلت لكم زمان القصة بتاعت الولد اللي هو كان جدع وملتحي وطالب علم وشغال في الدعوة وصاحب جهل وبعدين فتن وحلق لحيته وكنا لما نقابله يا ابني توب يقول انا عارف ان انا غلط انا هتوب انا بس عارف لما يبقى واحد سافر سنتين وراجع هي شغلانه بعملها سنتين وهرجع اتوب ابتلي بسرطان ولما نزوره في المستشفى اللهم اشف كل مريض مسلم صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول لك لما نزوره في المستشفى يقول ايه كان نفسي اجي ربنا على رجليا بس جابني على وشي ما تجيله على رجليك بقى بالراحه وثمة فرق بين من أتى الله راغبا راضيا وبين من أتي به رغم أنفه لكن في ناس كده ما بيتوبش إلا بسرطان ما بيتوبش إلا بفضيحة ما بيتوبش إلا بمصيبة شفت صورته في الجورنان امبارح يقولوا فلان في السجن ماسك مصحف يعني انت ما كنتش هتمسك مصحف غير لما يسجنك سبحان الملك بس مين اللي بيتعظ مين اللي بيتعظ ربنا أرانا الآيات في الظلمة والمجرمين والسارقين صح ولا لا ولكنك ما زلت تشتهي مناصبهم التي لم تنفعهم ونكلت بهم ما زلت تشتهي أموالهم التي لم تنفعهم وفضحتهم من اتعظ بمصارع الظالمين كنا بنقول بقى تضعف القلب عن إرادته اللي بيقول لك سبب الفتور بيقولوا فتور الإخوة وأنا لا أوافق أن أسميه فتور معنى أنك أنت كنت بتقرأ كل يوم خمس أجزاء وبعدين فترت بطلت اليومين دول ما اسمهاش فتور دي عقوبة أن تحرم من الطاعة دي عقوبة أن تسلب الطاعة دي إيه عقوبة على معصية لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك فذلك الهالك بقول إن ترك العمل ده ضعف عضلة القلب مش ضعف إيمان ضعف عضلة القلب اللي هي ضعف إرادة القلب أقصد عضلة العضلة الإيمانية مش عضلة القلب اللي هي ال ال ال البشرية دي لا وهي ضعف إرادة الخير المعاصي هي التي تضعف هذه الإرادة وده معنى قول بعض السلف إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير إن يقول استغفر الله وهو مصر ستة من العقوبات التي تنزل على القلوب أنها تنزع من القلب استقباح المعصية أنا كده طولت ولا لسه خلص ولا بعد طب صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينسلخ من القلب, من القلب استقباح المعاصي فتصير له عادة سبعة المعاصي تفسد القلب لأنه استعمل في غير ما خلق له لو واحد جاب معلقة شوربة وحطها في عينه يحصل ايه تفسد العين لأن العين مش محل الأكل كذلك إذا استعمل القلب في غير ما خلق له فسد فسادا لا يرجى له معه صلاح كذلك تطفئ في القلب نار الغيرة من عقوبات المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب ما هو أنت لو بتعظم ربنا وتوقره لا تجرؤ أن تعصيه لا تجرؤ أن تعصيه وأنت تعلم أنه ينظر إليك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه هو معك يسمعك ويراك ألم يعلم بأن الله يراك أنها تضعف القلب عن السير إلى الله إخوتي هذه بعض العقوبات التي تقع على القلب وإذا وقعت على القلب في النهاية طمست بصيرته ثم طبع عليه فلا يؤمن انا بقول ان كتير من اخواننا لما بيسمع الايات اللي نزلت في الكفار لك يا عم احنا مالنا ده الكلام ده في الكفار وينسى ان مسألة الكفر دي قريبة وسهلة صحابة من اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بعد شرك وصلوا وصاموا وهجروا وخرجوا مع النبي في جهاد ثم قالوا كلمة فكفرهم الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ها بعد إيمانكم بمنتهى البساطة آه فقد تقول كلمة الكفر قد يلقى في قلبك شك عند الموت فتموت على غير ملة الإسلام اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة فاحذر احذر احذر معاصي القلوب أنا عديت عليكم دلوقتي 56 معصية من معاصي القلوب من بين 156 سبت 100 بس لتحذيرك احذر من هذه المعاصي فإنها تتفشى وتنتشر وآخرها عياذا بالله الكفر طهر قلبك نق قلبك علاج معاصي القلوب واحد دوام التوبة علمنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كثير من الناس في قلوبهم معاص كبرى وهو لا يدري أو هو غير منتبه لها هي تجره إلى معاصي الجوارح وهو غير منتبه زي ما قلت كده كثير من الناس تلاقي الدكتور توديه له الواد سخ يقعد يعالج الحرارة غلط احنا كده كتير جدا في حياتنا نعالج الأعراض نعالج المظاهر دائما نهتم بالشكليات احنا عايزين نعالج السبب من الجذور اثنين بث تعظيم الله وتوقيره في القلوب عايزين كلمة الله ترعب قلبك الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قل إزاي وجلت قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب من قلنا كده توجل ثم تطمئن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هي كده لازم لما يذكر الله تنتفض أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو يدخل ويخرج ويعرف الخوف في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض فلما حركت إبهامه سمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك يبقى العلاج أولا دوام التوبة مما تعلم ومما لا تعلم تقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم اثنين ملء القلب بتعظيم الله وتوقيره أسماء الله الحسنى مش عشان نغنيها الله الذي لا مش غنى هي مش لعبة هي مش غنية وهي نقعد نلعب بيها لا اسماء الله الحسنى من أحصاها عارف تعيش ازاي مع اسماء الله الحسنى انت ماشي في الشارع او دخلت سوبر ماركت دخلت دكان تشتري حاجة التلفزيون شغال في الدكان عينك وقعت على واحدة او وصلت حتة مزيكا لودانك تتذكر اسم الله السميع البصير القريب الرقيب فيوجل قلبك وتترعب ربنا شافني وانا بعصي حين يحصل هذا الرعب في قلبك من الله تستغفر وتتوب وتنيب فتتذكر اسم الله الغفور الرحيم الكريم الحيي الستير التواب ثم تأنس بطاعة تغسل بها هذه المعصية التي ركنت إليها فتشعر باسم الله اللطيف الودود الوهاب الكريم هي يبقى أسماء الله الحسنى عايشة في حياتك عايش بيها وانت ماشي في الشارع حاسس انه شايفك بصير قريب رقيب وانت بتتكلم حاسس انه سامعك وانت لوحدك حاسس انه مراقبك الرقيب وهكذا تفعيل اسماء الله الحسنى في الحياة انك انت تبقى عايز اسألك انت عايش النهاردة مع ايه تقول انا والله اليومين دول عايش مع اسم الله الحليم الصبور مشغول بشكر ربنا انه صبر علي كل ده وسايبني ولم يعاقبني ولم يهتك ستري عايش مع ايه اليومين دول عايش مع ايه من اسماء الله النهارده ها ايه اسم الله اللي انت عايش معاه النهارده كده وشغوف بيه وبتحبه اسم الله المقيت المقيت اللي هو ايه اعطى كل شيء قوته عارف اعطى كل شيء قوته يعني ايه عارف لما تيجي تسرح لحيتك وشعرايه تقع الشعرايه دي ما وصلهاش قوت فماتت فوقعت المقيت الذي يعطي كل شعرة قوتها لتعيش عايش المعنى ده عايش المعنى ده هو ده يا إخوة الحياة أن تعيش وتتوب للتخلص من القلب الآثم حينها تنتقل إلى طاعات القلوب الحب والخوف والرجاء أظنني أطلت عليكم وأنا لا أريد أن أملكم لكنني أحبكم أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك يسير القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي